بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم نتكلم معاكم بإذن الله النهاردة مع حواء ولو فاكرين كنا بنتكلم يوم الثلاثاء الماضي في مع حواء في موضوع مهم جدا وهو كان أسباب العشق أو أسباب الحب أو أسباب وقوع الفتيات والشباب في الحب والعشق قبل الزواج الحقيقة آه، فضل الشيخ عبد الرحمن قال آه، بعض الأسباب وحضراتكم كملتوا لنا الباقي وكنا ختمنا حلقتنا بان احنا هنتكلم الحلقه النهارده باذن الله في علاج العشق والحب قبل الزواج وقلنا لحضراتكم يا ريت تشاركونا في طرح القضيه وفي العلاج. خلونا نرحب سريعا بفضيله الشيخ عبد الرحمن منصور اهلا بحضرتك فضيله الشيخ ومنورنا.
مرحبا جزاك الله خير يعني ضيف كل ثلاثاء جزاك الله خير فمنورنا.
خفيف عليه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خلينا نبدا مع حضرتك احنا كنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا مع مشاهدين كرام في مساله آه، او في الاسباب وقلنا النهارده هنتكلم عن الاضرار و- والعواقب اللي ممكن تقع على الشاب او الفتاه مساله العشق او ال- الحب قبل الزواج نعم.
ونتكلم برضه ان شاء الله باذن الله في العلاج أبشر إن بس شاء الله.
خلينا في البدايه نعم.
طبعا زي ما نعم.
بنعمل كل مره نعم.
ان احنا نراجع مساله الاسباب الاول فان نعم.
شاء الله معاك آه، دقيقه نراجع فيها الاسباب إن شاء ونكمل الله.
حلقتنا باذن الله تعالى اقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فحياكم الله جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق وخطاكم واسال الله تعالى الحليم الكريم ان يجمعنا بكم دائما وابدا على خير. احنا اصلنا عند الناس قاعده يا شيخ محمد في حلقتين متصلتين قلنا آه، بان ال- آه، العشق والهيام والوجد والغرام والحب آه، كل هذا لا يكون الا آه، قبل الزواج مم.
لا الحب الحرام يعني اما الحب الحقيقي اللي فيه الموده والسكن والرحمه لن يتاتى ذلك الا بوجود الحياه الزوجيه بين الزوجين في بيت واحد نعم.
وظللهما الحب والوفاء والعشره الطيبه المباركه مم.
وقلنا في اسباب كثيره جدا لوقوع الفتى والفتاه في مثل هذه الحالات وكما هو منتشر آه، في الجامعات وفي المدارس وفي الانديه وفي غيرها قلنا من هذه الاسباب قله الحياء وعدم مراقبه الله تعالى مم.
قلنا كذلك من الاسباب غياب القدوه الصالحه البنت شايفه امها متبرجه فبالطبع تطلع متبرجه الولد شايف ابوه بيعرف آه، آه، نساء غير امه فبيبدا يتعرف على نساء حتى بعد الزواج الشاب شايف اخوه الاكبر وماشي في امر حرام فبيتخذوه يعني آه، قدوه في آه، في مثل هذه الامور قلنا كذلك منها سوء التربيه وانشغال الاب الاب شغال آه، وظيفتين في اليوم ما بيرجعش البيت الا الساعه 2 بالليل وبعدين بيدخل ياكل طعام سريع سريع وبعدين ينام لا بيسال عن صلاه ولا عن عباده ولا عن شيء إنش- كذلك منها غفله الام الام مشغوله بالتلفزيون والموضه ومشغوله بال- بالهاتف في الكلام والكلام مع الجيران والانشغال بالوظيفه ضيع ل- لحقوق ال- الاولاد صحيح.
فادى ذلك الى انتشار إيه، إيه، يعني حالات العشق تمام كذلك من الأسباب ما نراه من الأ- من الأغاني والأفلام والمسلسلات التي تعرض في الليل والنهار وهو الزنا الواضح على مرأة ومسمع من الناس كله مم.
فكلهم فهذا الأمر أدى كذلك إلى وجود حالات العشق بين الفتى والفتاة كذلك قلنا من الصحبة فاسدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فإذا كن- فإذا أردت أن تعرف من أنا فاسأل عن إخواني وعن أصحابي وإذا أردت أن أعرف الشاب اللي اللي بقابله في الشارع مسقط ال- ال- البنطلون ولابس لي الحذاء شكله صعب جدا وعاطف لي أغاني وأفلام ومسلسلات على الموبايل بتاعه ولابس لي انسيال وحظاظة واللي عامل ومفلفل لي شعره مثل هذا الفتى وقع في حالات ال- ال- العشق والغرام والهيان وإن لم يتب إلى الله عز وجل بعد حتى لو تزوج المرأة التي يعرفها اللي هي ال- البنت دي اللي بيحبها بقاله سبع ثمان سنين بتبقى حياة صعبة جدا جدا جدا والواقع يدل على أن 80% دي إحصائية 80% من الحالات اللي اللي بيعرفوا بعض لمدة سنوات وبعدين يتجوزهم بيطلقوا في أول سنة من الزواج نسبة 80% وأفضل البيوت السعيدة احنا كده دخلنا في ال- في الاضرار اه والله كده و- آه.
اظن احنا دخلنا فيها يعني اه احنا نقول و- و- ولذلك بنقول 20% آه يعني آه كثير جدا من- من من حالات الزواج اللي بتبقى عن طريق البيت ودخل الى البيت وتكلم مع الاسره ومع الاهل بتنجح بنسبه كبيره جدا جميل و80% فشل من الحالات التي عرفت في الجامعات ولا في شارع الحب ولا في قدام المسرح ولا في اي مكان من الاماكن آه، قلنا كذلك من ضمن ال ال الاسباب المعاكسات الهاتفيه تبدا اولا واحد بيتصل ما تردش عليه واحد اتصل فجاه رفعت التليفون يا اختي آه، فلتلاقي واحد بيعاكس خلاص ما تقفل التليفون وانتهت القضيه على ذلك يرن ان شاء الله يفضل يرن طول الليل افصل الفيشه وخلص الموضوع ولكن البنت تقول ايه طب اشوف عاوز عاوز ايه طب اتكلم معاه كلمتين ما الموضوع هيجي كده آه، يعني ي- يبقى تبدا ال- المعاكسات الهاتفيه من التسليه الى الزنا وده واقع من التسليه الى الزنا قلنا كذلك من آه، ال- الاسباب دعاة التحرر والسماع لكلام النساء في بعض الرشارات كده بتظهر في قنوات تانية الواحده فيهم عندها س- عندها 60 سنه وبعدين مش عارفه لسه عاوزه ايه من الدنيا يعني وبعدين واحده فيهم لما كانوا عاملين لقاء معاها بتقول يعني آه، ربنا يعافيني ان انا البس الحجاب مش النقاب ان انا البس الحجاب يعني ابتدي على نفسها ب- بالشر فعايزين نقول ان من ضمن الاسباب المنافقين الجدد بقى الموجودين في العصر الواقع بدعاة التحرر وليه تبقى مكتف في نفسك ما انت ما الايمان في القلب ما انت انسان كويس ال- البنت ليس لها اختيار في هذا انما هذا امر الله عز وجل الذي فرض الامر الحجاب على النساء فلا بد من امر الحجاب مم.
كذلك من الدلال في التربيه الايه الدلال آه.
التدليل الزائد الاب مثلا عامل مصروف لابنه آه، 1000 جنيه في الشهر في في وفي 2000 وفي 3 وفي 4 وفي 5 مم.
وفي اللي عامل 200 300 جنيه ال- والولد دايما لما بيطلب كل ما بيطلب حاجه الاب يقول له اتفضل يا ابني انا ده انت ابني الوحيد ما اقدرش احرمك فالدلال الزياده ده مع وجود المال مع وجود المال في اليد مم.
يؤدي بالولد ان هو يعزف على الامر الزواج يقول لك انا متعرف على بنات في الجامعه وعايز زي الفل وضربت لك مثال بولد عارف 20 بنت في سنه واحده في حل في حال الجامعه كل يوم بيغير كانها نمره عربيه بيغيرها او ماركه عربيه كذلك بنقول من ضمن الأسباب وطبعا ده آخر سبب عشان ننتقل عدم التربية الصحيحة الآباء معتقد إن أنا بأكل أولادي وبشرب أولادي وبلبس أولادي وبدخل أولادي وبجيب عربية وبجيب لهم شقة إن دي هي التربية لا يسأل عن دين ولا عن صلاة ولا عن صيام ولا عن قيام ولا عن حجاب ولا عن صلة رحم كل الكلام ده ضيع فأدت كل هذه الأسباب ال- ال- التي أجملناها في هذه النقاط إلى الوقوع في العشق بين الفتى والفتاة طيب نعم.
نقدر نقول ان الاسباب مش بس من الشباب والفتيات لا نعم.
نقدر نرجع الاسباب كلها الى الى المجتمع كله أو- منظومة أو متكاملة يا الأسرة شباب.
كلها منظومة الاباء متكاملة.
والامهات نعم.
والابناء و- نعم.
والمجتمع كله مسؤول عن مساله زي دي نعم.
طيب خليني كده بسرعه قبل ما ندخل في مساله ال- الاضرار او نعم.
ال- المشاكل اللي ممكن تحصل نعم.
من ال- الحب اللي هو قبل الزواج آه، اقول لبرضه- العشق قبل الزواج طيب هو ماشي هرجع لحضرتك الحب تاني الشائع لأن- يعني تقصد يعني احنا كنا في يعني الحقيقه قلنا نعم.
برضه او فرقنا بين الحب والعشق وهرجع نعم.
لحضرتك تاني فيها نعم.
بس برضه خليني اقول لك ان ان في لسه رسائل من المره اللي فاتت الحقيقه ما قلناهاش نعم.
فبرضه من حق آه، اصحابها نعم.
علينا ان احنا نقراها هما برضه في الحقيقه هنا رساله يعني آه، ان ان كانت تنم عن شيء تنم ان صاحبها او صاحبتها يعني ما شاء الله على قدر عالي من ال- من الثقافه وال- والقراءه لان هي بقى يعني آه، حوالي اربع اسباب نقراهم لحضراتكم نعم.
هي بتقول هو وده تاكيد برضه ل- لكلامنا وكلام فضل الشيخ عبد الرحمن بتقول الفراغ الوقتي والروحي والفكري الذي يعيشه الشباب ده من ممتاز.
اسباب آه، من اسباب الوقوع في العشق او نعم.
الحب نعم.
زي ما حضرتك آه، عايز نعم.
بتقول بحث الفتاه عن عطف عن عطف عن العطف المفقود في البيت آه الله ده صحيح الله، ما شاء الله و... وكمان بتاكد بتقول ان خروج من مشاكل اجتماعيه قد حطت رحالها في بيتهن ان البنت بتخرج من المشاكل اللي موجوده في البيت فعايزه بين الأب تفضفض وبين لحد الأم.
مش لاقي حد غير نعم.
ان هي تتجه لمثل هذه العلاقات ولذلك كمان- احنا عايزين يا شيخ محمد في, في ثواني نعلق ان يجب زي ما انا قلت في الحلقه الماضيه وذكرنا الاسباب اللي علقنا عليها يجب على الام تفتح والاب يفتحوا باب حوار مع البنات صحيح.
يفتح باب حوار مع البنات نعم جميل نعم.
برضه عايز اكمل بقيه الرساله يا شيخ لو تسمح لي اتفضل.
هي برضه بتاكد على مساله ضعف ال- الايمان بتقول وتفريغ دور التربيه من مهمها وغياب الشراكه التربويه بين الاسره والمدرسه ممتاز.
والمجتمع بتاكد ممتاز.
فعلا ان المشكله منظومة هي مس- متكاملة.
بالظبط كده نعم، نعم.
وبتقول الاعلام السيء هو الذي يدعو لمثل هذه الافكار نعم.
كمان الحقيقه برضه معايا حوالي يعني ما لا يقل عن 40 او 50 رساله بتؤكد او بتقول معظم الاسباب اللي احنا قلناها واللي حضرتك قلتوها المره اللي فاتت نعم.
لو في رساله تخص موضوعنا النهارده باذن الله هنقراها لحضراتكم بعد شويه فخلونا نكمل بقى فضيله الشيخ نعم.
في مساله آه، الاضرار هنقول آه.
بقى اللي ممكن ي- يضر الشاب ايه او الفتاه من مساله الحب او العشق قبل الزواج نعم.
و... ومين المتضرر اكتر هل الشاب ولا الفتاه الفتاه اكثر هم.
الفتاة أكثر عايزين نقول إن م- م- يعني من ضمن العواقب والآثار السيئة التي تعود على كليهما آه، الصدود عن سماع قول الحق يعني إيه يجي مثلا ال- الولد يقول لأبويا يا أبي أنا عاوز أتزوج فلان اه فيقول له يا ابني ده متبرجه يقول له بكره هتتحجب يا ابني ده ده اخلاقها مش كويسه لا ده كويسه جدا انا عارفها بقالي سبع سنين فدائما قالت العرب ايه العشق يعمي ويصم ده انا هقولها لك بقى بيقولوها آه.
دلوقتي مرايه أي- الحب عاميه ايوه ب- ده بالمعنى العام مرايه الحب عاليه جميل ما يعني تمشي تمشي مع كلامنا يعني مفيش مشكله فقلنا قلنا بقى العشق يعمي ويصم يعمي يبقى عارف ان هي آه، يعني شايفها ان هي جميله جدا معناها من اقبح الناس شايفها على انها ملتزمه وهي ما تعرفش حاجه على الالتزام شايفها ان هي محجبه والتحجيبه بتاعتها اللي هي الحاجات اللي بتحجب بقى على النساء دي الحاجات الخايبه دي وده مش حجاب شرعي اللي احنا عايزين نقوله بقى يبقى من ضمن الاثار التي تعود على الفتى وعلى الفتاه وعلى كليهما معا آه.
الصدود عن الحق وعن سماع الحق كما قلنا الحب كما يقولون أو العشق يعمي ويصم ك- كذلك ظلام القلب وطبعا دي من- من أشد العواقب ظلام القلب يبقى يبقى بيعمل المنكر ويقول لك ده مش منكر ايه المشكله ما اتكلم معاه في التليفون يعني يا ابن حرام عليك ده انت ليك اخوات بنات الاب يقول له والام تقول له يا ابن حرام عليك تتكلم مع مع البنات ليه ي- ل- ل- لكف غرام القلب عنده يعتقد أن هذا أمر مباحا فلا ينكر فلا ينكر منكرا ولا يأمر معروف فده من ضمن ال- الأسباب الشديدة جدا التي تقع على العبد بسبب موضوع العشق قبل الزواج الظلام الذي سيقع في القلب جميل.
منها عذاب ال- القلب ايه عذاب القلب بمعنى اه هضرب لك مثال من الواقع بقى مم.
عذاب القلب المقصود بالانشغال بالمحبوب قاعد بياكل قاعد بيشرب نايم بيصلي في اي وقت من الاوقات دايما صورة المحبوب فين آه.
في دماغه بيذاكر لو بي- شاب في الجامعه بيذاكر او بتذاكر بيحصل مشاكل كتيره جدا بسبب موضوع المذاكره كنت حبيب زمان الله يتوب عليك ولا ايه انا مش عارف الحمد لله الع- الحمد لله ربنا يبارك لك في ام عبد الرحمن آمين.
صلى على الحبيب مم.
فتلتقى الفتى والفتاه يا, يا ابا عبد الرحمن الله يرضى عنك اخي محمد اخي ميدو الله يبارك فيك ان ال- الفتى والفتاه الاثنين في حل ال ال ال ال العلاقات بينهما مثلا يعني متفق مع البيت هيكلمها من 12 بالليل لواحده على تليفون البيت مم.
فيبدا يتصل مين اللي يرد عليه الاب حمال عزيز السلام عليكم عليكم السلام من لا حمال- النمره غلط حمال مفترض دي المفترض آه.
آه. آه مين معايا اقول له انما الغلط عم الحاج والله يدب السكه في وشه مره اتنين تلاته اربعه الولد بيعمل ايه قلبه بيعمل ازاي بيحترق ليه انشغال آه.
طب حتى الله ايه طب الاب هينام ولا مش هينام طب مش هروح اصلي الفجر طب ابعت لا رساله على المحمول طب المحمول فصل شحن بقت المصيبه ازيد يبقى ال- يبدا القلب نفسه يحصل له ايه نوع من العذاب فكفايه ان ده يصل الى قلب المعشوق انه يعذب دائما وابدا في حال الدنيا وان لم يتب ما سيراه في امر الاخره لانه يؤدي الى وجود الفواحش طيب ده العذاب اللي نقول عليه المعنوي لكن في احنا نعم.
احنا في الحلقات اللي فاتت كان اتصل بينا بعض الناس وبعض ال- آه.
النساء تحديدا والفتيات آه، ان فعلا عملوا عملوا في نفسهم يعني آه.
آه، وسمعنا ان في حد قتل نفسه بسبب احنا احنا احنا عايزين نقولها من من اشد ال- الامور التي تعود على الفتى والفتاه تلويث السمعه مم.
وضياع الشرف والعرض الاخت اذكر اختي بعتت رساله لنا قالت ان واحده صاحبتي كانت تعرف واحد مم.
ومش عارف حرقت نفسها ولا قتلت نفسها اه آه، كانت بالفعل.
في احد آه، نعم تقريبا في الحلقه اللي فاتت في الحلقه الماضيه اه يعني آه، يعني انا عايز اقول للبنت يا ابنتي يا ابنتي يا اختي الله يرضى عنك اكثر من سيقع ومن يعني ترجع الي هذه الاثار الضاره لك انت والله الشاب ممكن يسيبك ويطلع في اي مكان يسافر اي دوله ينتقل من مكان لمكان اخر يقعد فيه ونسي الامر عنده بالذات لو راح منطقه جديده طب انت حالك انت ايه تلوث السمعه لك والعرض ولك وللاهل فعايزين نقول للاخت المباركه الصالحه اتقي الله عز وجل في نفسك يا بنت ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك نقول كذلك من ضمن الآثار السيئة وهذه خطيرة جدا جدا جدا مم.
أن هذا الأمر دين
اه كما تدين تدين أن هذا الأمر دين مم.
فكما تدين تدان قال الشاعر إن الزنا دين مم.
إن أديته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتك الحرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم مم.
لو كنت حرا من سلالة طاهين ما كنت هتاكا لحرمة مسلم الزنا ومقدم...
دين.
الزنا ومقدماته اه يعني ما احنا الله عز وجل لما ق- احسن الله لك يا شيخ محمد الله عز وجل لما قال في كتابه ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا فنهى عن مقدمات الزنا من الخلوه والنظره والاختلاط والسلام والكلام والموعد واللقاء والتقبيل ال- ما- ما ك- ما تكلمش عن الزنا بعينه آه.
ولكن الله عز وجل آه، يعني اول ما نهانا نهانا عن مقدمات الزنا التي تدعو الى الزنا وضمن ضمن اسباب العلاج جميل.
انني اقطع كل هذه الخواطر التي تاتي في راسي وابدا انشغل في التفكير فيها بفضل الله عز وجل كل سبب من اسباب العلاج طب عشان ما اتفضل.
نقلقش الشباب او نعم.
الفتيات بالتحديد اللي بيشوفونا نعم.
النهارده نعم.
ان هي ممكن ت- تقول ان ده هيبقى دين ولازم يرد الي ان لا.
تابا ان تاب الى الله تعالى مم.
هذا الامر معلق نعم وامرهما الى الله فاحنا بنقول كفايه ان ان هذا الامر النظره محرمه ان يسلم مرأة يلمس جسد بنت يقول لها كلام في حرام هذا سيقضى منه الا ما يتوب الى الله تعالى حتى يقول لي ماليش اخوان والله العظيم شاب متبجح قال لي في يوم من الايام انا ماليش اخوان بنات قلت له يا ابن لك ام مم.
ال- الرجل الذي ذهب الشاب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا قال أتحبه لأمك قال لا أتحبه لعماتك قال لا تحبوه لخالاتك قال لا تحبوه لابناتك قال لا فاحنا عايزين نقول له للأخ الطيب ده حتى لو ولو لم يحدث هذا في حال اخوتك البنات ما أنت لك أم وستتزوج وسيكون لك زوجة ولك بنت مم.
فخف يا عبد الله وراقب ربك عز وجل واتق الله تعالى جميل كذلك يا شيخ محمد نقول من ضمن ال- ال- العواقب سخط الله تعالى وغضبه على العبد
مم.
الإنسان في حال الدنيا كل الناس يمشون في طرق إلى الله تعالى وحتما سنصل ونهاية هذا الطريق هو ملك الموت في أن يقبل أرواح العباد إما أن ينادي خروجي أيتها الروح الطيبة وإما أن ينادي خروجي أيتها الروح الخبيثة فأنا عايز أقول لأي أخ في الدنيا وأي أخت تسمعني أي الخاتمتين تريد يا عبد الله بقول للشاب الصالح ده أنت رزقك ربنا يختم لك بإيه كم من شباب مات على الزنا وكم من شباب مات بسماع الأغاني وكم من شباب مات على المخدرات وكم من شباب مات قدام النت وعلى الشات فعايز اقول للشباب المسلم الصالح الطيب المبارك بالذات اخواننا في قناه الناس ربنا يرضى عنهم الشباب الطيب ده والله طيبين بتوع كنترول دول يا شيخ محمد لا ما شاء الله ده شباب زي الفل ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويجمعنا بيهم على خير اقول لكل الناس الطيبه دول اقول لكل شاب ولكل فتاه اعرفوا يا اخواني ان من ضمن العواقب والاثار التي تعود على العبد بسبب هذه العلاقات سخط الله تعالى على العبد ويكفي بهذه نقمه فاسال الله تعالى ان يتوب علينا وعلى الجميع جميل طيب احنا لسه برضو مع حضراتكم مستنيين آه، استفساراتكم يعني او مشاركتكم معانا بالاراء مش شرط يكون تساؤلات شاركوا معانا بارائكم في حل المشكله دي آه، يكون ازاي طبعا عن طريق رسائل بتبعتوا لنا لو من آه، من داخل مصر على 9420 لو من اي دوله اخرى طبعا الارقام على يسار الشاشه او لو عن طريق التليفونات ان شاء الله الارقام هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي خلينا نقول وهي بالفعل الارقام ظهرت دلوقتي على الشاشه فخلينا نقول فضيله الشيخ برضو بعض الحاجات اللي جات لي من المشاهدين ونعلق عليها برضو والحقيقه اول رساله جات لي النهارده بتقول آه، الى مع حواء آه، ان من اسباب العشق الاختلاط بالاختلاط بين نعم.
الفتاه والفتى في التعليم نعم.
دي طبعا احنا اكدنا نعم.
عليها نعم.
وقلناها طبعا نعم.
بتقول بقى هي بتتكلم في أسب... في العلاج آه، علاج العشق بين الفتى والفتاه هو تقليل المهور واحنا قلنا وده طبعا دي- نادينا بيها كتير برضه احنا قلنا ده من ضمن اسباب العنوسه فلازم- غلاء المهور مم.
وقلنا من ضمن الوقوع في الفواحش والوقوع في موضوع العشق غلاء المهور كذلك بس احنا يعني اللي عايز اقوله لحضرتك برضه ومشاهدينا الكرام احنا مش عايزين يبقى الكلام آه، آه، نظري ان احنا نقول وحضراتكم تقولوا ان نقال المهور احنا عايزين بالفعل نشوف بقى في تطبيق مجتمعاتنا عملي، تطبيق آه، عملي.
ان فعلا بدا يتم التنازل من بعض الاسر في الموضوع دوت عشان نسهل الامور وانا ابشرك مش جالنا رساله من أنا كنت لسه هقول لهم آه، حاجة.
اتفضل اتفضل لا.
طيب ناخد آه.
اتصال اول وبعدين نبشر ال- طيب.
المشاهدين اللي معانا الأخ- معانا مين عابده استاذه عابده ما شاء السلام الله عليكم.
وبركاته اتفضل وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمه الله وبركاته اتفضل
آه، ازاي حضرتك هو ما اعرفش في حاجه داخله كده في التليفون ما اعرفش دي من من- منين شكلها كده من قناه تانية لا.
دخيله علينا اتفضلي يا استاذه عابده ممكن اشارك في البرنامج اتفضلي انت معانا بالفعل آه، انا ممكن اقول يعني ان سبب من الاسباب ال- العشق قبل الزواج مم.
ان البنت بتكون مثلا داخله الجامعه او كده بيكون عندها مبادئ وقيم محافظه عليها فتبدا افكار تانية تدخل لها صحيح فيعني مثلا اصحابها يقعدوا يكلموها و... وانتي متزمته قوي انتي يعني شاب قوي فبتبدا تغير شويه انت متشدده ليه انت محبكاها ليه فتبتدي آه، عشان آه.
تسيرهم آه، تبتدي بقى تقع في الحاجات اللي بعد كده جميل اه ده من فأنا الصحبه بقى- وطبعا ان تقوى الله دي اهم حاجه يعني أسلم.
البنت لو عايزه تمشي صح تحط قدامها تقوى ده العلاج الله بقى قبل انت أي كده حاجة.
قلت سبب من الاسباب وبتكلمينا في العلاج اه يعني جميل وممكن اعرف اعاده البرنامج امتى على ح- ان انا عندي المحاضرات بعد كده هتبقى مش ماشيه مع ميعاد البرنامج طيب ه- يعني طيب ان شاء الله ربنا ييسر هنقول لحضرتك دلوقتي شكرا استاذ عبيده هي شكلها في جامعه فالحقيقه انا عايز اقول لك ان احنا ملناش قاعده هو توقيتنا الساعه 11 الصبح كل يوم ولكن مفيش آه، اعاده موقع قناه الناس ولكن آه، تقدري تدخلي على الموقع بتاعنا على قناه الناس وفي بالفعل في بعض الحلقات موجوده على الموقع وفي على مواقع اسلاميه اخرى بتنزل بعض الحلقات بالفعل تقدري بالله- تتابعيها ان شاء الله بالله على الموقع
طيب انا مش متذكر الموقع هاخده من حضرتك وبعدين اقول لهم باذن إن الله, شاء الله.
إيه، معايا معايا مين
محمد استاذ محمد سلام عليكم استاذ محمد اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذنا الحمد لله ربنا يخليك اتفضل آه انا بس احب اقول لشيخنا ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك لنا في عمرك ويبارك لنا فيك وفي القناة وفي الناس آمين.
الموجودة كلها و... والله وربنا يحفظكم ويجعلكم ذخر للمسلمين آمين. آمين.
ويجعل قناة الناس والقنوات الإسلامية كلها باب من أبواب ال- الهداية والرحمة آمين.
لل- آمين.
للمسلمين جميعا بإذن الله امين يا رب أنا شكرا بس ليك يا كنت استاذ عايز- محمد على دعائك وبرضه عايزين او حابين انك تشارك معانا بقى في القضيه اللي بنتكلم آه، فيها ربنا يبارك في حضرتك انا بس اتفضل.
كنت عايز اقول حاجه يعني والله انا بس يعني المساله كلها في ان انا كنت عايز اقول لكل شاب وكل فتاه مسلمه موحده هم.
يعني ان كل شاب من المسلمين الموضوع مش موضوع والله هو يعني تلبيس من الشيطان الحب ده والله مش حب ده خيانه والعياذ بالله يعني والله خيانه لل- للقيم والعقيده وال- والمبادئ والدين وخيانه ل- لربنا سبحانه وتعالى لو اي شاب بيضيع من نفسه حور العين باللي هو بيعمله ده ب- بيضيع من نفسه ال- يعني ال- الاجر اللي مستنيه وفي الاخر بتبقى العاقبه في الدنيا وفي الاخره في الدنيا بتبقى زوجه والعياذ بالله غير صالحه او بنت غير صالحه نعم.
تعذبه وتبقى عقلي وتبهدله وتوريه اللي هو عمله مم.
يعني بيشوفه بعد كده فوالله لو كل شاب نظر في بيته ان هو لا يرضى لاخته ما ما ما, ما يفعله والله آه، لنصلح حاله يعني لو كل واحد بس قبل ما يعمل حاجه ينظر كده ان هو ليه بنت في البيت وممكن في يوم من الايام وهو بيتكلم مع بنت تانية يدخل على اخته في نفس الوقت في الاوضه يلاقيها هي كمان بتتكلم في التليفون والله كان الامر اختلف بس احنا يعني فعلا اصبحنا يعني الا من رحم الله الشيطان يعني لا تقول مسيطر على الشباب يعني اخي محمد انت واحد.
متزوج آه، لا والله انا اسال الله ان ي- ان يرزقنا الزوجه الصالحه اسال الله تعالى ان يعني يبارك لك وكن آه، لك ادعي لنا يا زوجة شيخ صالحة بالله ان شاء الله عليك تعالى ادعي لنا ادعي لنا بالله عليك والله ادعي لنا ان ي- ان يكفينا شر فتنه النساء يعني و- وان يحفظنا وان آمين يا يرزقنا حبيبي.
الزوجه الصالحه باذن جزاك الله الله خير الله ربنا يبارك فيك يا يا شيخنا حبيبي، ويحفظك يا والله حبيبي.
ادعي لنا كده ربنا يثبتنا شكرا يا استاذ محمد حبيبي.
الحقيقه كلماتك مؤثره ونبره صوتك الحقيقه يعني برضو يمكن لمست الله.
قلوبنا واكيد لمست قلوب كتير من المشاهدين اللي معانا ما كانش كل المشاهدين شاكرين ليك جدا يا استاذ محمد آه، نكمل آه، استاذه امه الله السلام عليكم الاخت امه الله السلام عليكم طيب شكلها مش معانا ممكن يكون طولنا شويه طيب الحقيقه يا استاذ محمد يعني طيب معانا اتفضلي السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته نستاذن بس حضرتك تعلي صوتك شويه ممكن أتكلم الشيخ اتفضلي
مع الشيخ اتفضلي نعم، انت على الهوا نعم، معانا نعم.
اتفضلي آه، لو سمحت يا شيخ أنا عاوزة أخذ رأيك في حاجة مش عارفة إن كان الموضوع يعني يخص اللي بتتكلموا فيه ولا لا اتفضلي يا اختي يعني بص حضرتك أنا عاوزة أقول لك إنه أنا بحب بس مش حب شاب ولا كده هو حب واحدة صاحبتي يعني أنا بحب صديقة وزي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي مشغولة بيها بفكر فيها على طول آه، يعني حب مرض بمعنى حب مرض مش عارفة إن كنت إزاي أتخلص من اللي أنا فيه ده
لا هو الله يمكن يعلق بنا. نعم ساجيب تعلق بينا
طيب يعني شكرا جزيلا استاذ امه الله وبرده يا ريت لو في حاجه نقدر نتكلم فيها او آه، مش حابه انك تقوليها دلوقتي على الهوا نعم ممكن تاخدي رقم فضيله الشيخ عبد الرحمن من الكنترول ونتكلم فيها ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله ابشر آه، استاذه منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الشيخ نعم يا اختي اتفضلي يا استاذه عليكم منى السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الشيخ اتفضلي يا اتفضلي، اختي، سلام سامعك.
عليكم.
نعم آه بعد اذنك يا سيدنا الشيخ انا دلوقتي آه ليا واحد جميل انا آه م- بحبه معايا في الشغل انا بحبه كده واول ما حبيته اتفقت معاه يعني ان احنا ربنا يكرمنا ونرتبط ببعض وهو تفاني وجا اكلم اهلي حاليا هل ده حلال ولا حرام؟
انت اللي بادرتي يا اخت منى لا لا لا
يعني العلاقه كانت آه.
مت- متبادله يعني نعم العلاقه كانت متبادله مش انت اللي بادرتي ووجهتي اليه الم- او أو صرحتي له بكده يعني
لا لا لا لا هو كان حصلت له شويه مشاكل كده و- وعمل ع- عمل حادثه وكده مم.
و- وبسبب الحادثه دي انا يعني كلمته عشان خاطر اطمن عليه ومن هنا بدا الموضوع ان انا اتعلقت بيه وهو اتعلق بيا وكده فلما مجرد ان انا حسيت ان في حاجه من ناحيتي دي مم.
قلت له انت يعني عاوز ترتبط بيا وكده قال لي قال لي لا انا ظروفي ما تصلحش فخلاص فالموضوع انتهى على كده بعد كده رجع قال لي خلاص انا ظروفي آه، محدوده وعندك ثلاث سنين قلت له مفيش مشكله طب تحب تسال انتوا حاجه بتكلموا بعض في التليفون اه اه
طيب آه، انت اتخطبت ولا لسه نعم لسه- لسه اتخطبت ولا لسه لا لسه هو جه كلم اهلي ولسه بيسالوا على اهله وفي اقرب وقت باذن الله يعني خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي خلاص اصبري الاسبوعين دول ربنا يرضى عنك صلي ركعتي توبه لله كده واصبري لمده اسبوعين لما يجي لك البيت ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك ويتم عليكم النعمه ان شاء الله تعالى جزاك الله آمين يا خير رب امين استاذه نوره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل.
جزاك الله خيرا يا شيخ احسن الله اليك آه، آه، هسأل حضرتك سؤال أنا والدي رافض تماما نهائي الزواج ليا كل ما يتقدم لي آه، إنسان على خلق وعلى دين آه، وحافظ القرآن وكل حاجة رافض نهائي نهائي انت البنت الوحيده لا احنا بنتين طيب انت الكبرى اه طب والدك رافض ليه ايه السبب ما نعرفش كل ما نقول له ايه كل ما يجي حد ويتقدم لي وبعدين الموضوع يعني بيسأل ويعمل يجي يكون منكد على البيت كله بعد ما الانسان ده طبعا بيزهق مثلا يقعد شهر على ما يرد عليهم يقوم آه، خلاص بقى يرجع انسان طبيعي وعادي مفيش اي حاجة انت موظفه لا
طب هي هي والد- والده حضرتك آه، اتكلموا موجوده وعمال تدخلوا ك- الأر- الأق- الاقارب كلهم ما فيش نهائي اي حاجه هو متعلق بيكوا زياده عن اللزوم يا اه اخت نوره يمكن يمكن بس احنا مش عارفين نعمل معاه ايه مم. طيب ان شاء الله هن...
سأجيبك يا رب.
هنجاوبك ونتمنى ان هو يكون قاعد بيشوفنا النهارده عشان آمين.
يسمع كلمه من آمين.
فضل الشيخ عبد الرحمن آمين.
معايا مين تاني يا استاذ احمد استاذ احمد السلام عليكم وعليكم عليكم السلام السلام اتفضل يا استاذ ورحمة الله.
احمد لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال يعني اتفضل حبيبي انا في واحد صاحبي يعني كان بيحب واحده برضه بنفس الطريقه دي وسافر هو وهي وكده وراح عند مأذون وخ... واتجوزها هناك بس هي ما كانش معاها وكيل يعني هي يا احمد انت غير كنت علمهم يعني يا احمد نعم انت كنت شاهد لا هو حكالي هو حكى لك طب الحمد لله طب كمل كلام بس وقلت له طب ما ده ممكن ما يكونش جواز وكده راح قال لي ما هو كان فيه اتنين شهود رحت راح قال لي انا اسأل لي انا يعني انا اسأله وكده مم.
طيب يا احمد طيب هذا زنا يا احمد نعم هذا زنا
يعني ده مش جواز يا شيخ نعم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي فطالما البنت لم يكن لها ولي فهذا نوع من الزنا ولو كان حاجة حلال ليه ما, ما, ما فرحش كل الناس معاه أهلها وأهله ونشر الكلام ده في المجتمع المسلم انصح انصح اخوك يكلمني في التليفون خد نمرتها من الكنترول وخليه يكلمني طب انا عايز برضه حضرتك يعني بالنسبه للناس اللي بتشوفنا فيا ريت نوجه لهم برضه شكرا يا احمد آه، ولكن برضه عايز نوجه جمله هو احنا ان شاء الله هنكلمه بعد الحلقه نعم.
وهاخد تليفون نعم.
حضرتك ويكلمنا بعد نعم.
الحلقه ولكن نعم.
برضه عايز جمله لكل اللي بيشوفونا في الجمله دي او في انا الموضوع اريد ده يعملوا ايه يا اخي محمد اريد ان اوجه رساله اولا للاب والام هم.
للاب والام ازاي انتوا غايبين عن بنتكم يعني ازاي بنت آه، خرجت من البيت من الساعه 8 الصبح رجعت مثلا 2 بالليل ولا 1 بالليل ولا 12 ولا 6 ولا 7 فين المتابعه مع البنت فين حجاب بنتك وهي خارجه من البيت انا عايز اقول لك ان هو ازاي ممكن تسيب يكون الفرصه لبنتك تقعد تتكلم في التليفونات مع الشباب بهذا الوضع والاخر تقول لي بنت متربيه على اي تربيه تربت البنت الامر وصل في نهايه الامر الى ان زنى بها ده مش زواج يا اختي لذلك انا بقول لابد من فتح باب حوار بين الامهات وبين البنات اقعدي مع بنتك بنتك ركبت فيها الشهوه كما كانت موجوده عندك قبل الزواج وركبت فيها العاطفه الامر محتاج يا امي الله يرضى عنك لو كان الشاب شاب صالح تقي صاحب دين وصاحب خلق فاقبليه زوجا ولو كان فقيرا واسال الله تعالى ان يوفق الجميع ويحبه ويرضاه جميل يبقى ال- ال- الرك- الباء- فتح باب الحوار بين الاباء والاولاد وبعدين آه، الرقابة.
المتابعه للبنات بالذات يا شيخ محمد جميل.
و- واغلاق النوافذ ده زي التلفزيون زي الفضائيات الاغاني الكلام ده لا يسمح به في البيوت لا يسمح به في بيوت المسلمين ابدا لان هذا ما يدعى الى الزنا كل بنت بتشوف وضع على ممثله لابسه لانسز عاوزه تقلد عامله شعرها عاوزه تقلد لابسه حذاء عاوزه تقلد
جميل طيب خلينا فضل الشيخ ناخد الحاجه نسمه علشان ما نطولش عليها حاجه نسمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا حضرتك عم معانا على سيد؟
الهوا اتفضلي يا مرحبا يا ربنا مرحبا يخليك يا رب معاك الحاجة رسمة من المعازي مرحبا يا حاجه لسه اتفضل ربنا يخليك يا حاج شيخ انا انا بس في مأزق شوية مع بنتي نعم هي بنتي تعبانة شوية هي بنتي طيبة قوي بس هي تعبانة شوية عندها مس وكده وانا اتأكدت يعني مش يخفض لين زي حضرتك يعني حضرتك طيب.
ان شاء الله تعالى انا اخذت السؤال منك وغدا ان شاء الله تعالى في الساعه السابعه ليلا عندي الحلقه في قناه الناس ساجيبك ان شاء الله يا اختي منسمه حاضر حاضر ربنا يبارك في عمرك يا اختي حاضر
طيب شكرا يا حاجه نسمه الحقيقه احنا قلنا برضه ان برنامج خلاص فضل الشيخ عبد الرحمن اللي هو الس- الناس والسحر نوه عليه خلينا ناخد ام جنى السلام عليكم يا ام جنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي حضرتك آه بس أنا كنت بس عايز أسأل فضيلة الشيخ أنا إيه يعني هو أنا لسه ربنا هديني أنا متزوجة وعندي طفلتين الحمد لله آه هديني بقالي سنة بس يعني أنا كنت قبل السنة يعني كنت في غفلة تماما يعني عن الدين وعن ربنا يثبتك على الحق يا اختي اللهم امين ف... فلسه الفتره دي فمش عارفه بحس ان أنا كل حاجه برضو بعملها يعني انا يعني يعني الحمد لله هو انا منتظمه في الصلاه وفي الاذكار وفي, وفي الحاجات دي كلها وما بسمعش افلام دلوقتي ولا مسلسلات الحمد لله والحاجات دي بس بحس ان انا ايه في نقطه مضايقاني قوي بواقي الاكل اللي انا ب- بعملها يعني بتتفضل برمي برمي اكلي وما عنديش مثلا حد ممكن اديهوله ولا ما فيش حد قريب مني انت عندك بواب للعماره لا ما عنديش ما ما تعرفش اي حد من الاخوه في المساجد حواليكي بعيد عني المسجد بعيد عني وانا مثلا جوزي بيبقى صح في في الشغل ما بفتحش الباب ما- طول النهار يعني مل- ملكيش جيران فقراء آه، يعني مش ب- بخاف اتطفل كل يوم على حد لا يفتكر يعني ان ان إن- يعني ان هو كده ب- يعني ب- يعني بخاف على حساسيته قوي يعني يعني ممكن ادي مره ممكن ما اديش تاني عشان هو ما يفهمنيش غلط
خلاص يبقى الحل ان انت تعملي الطعام على قدر اليوم والله بحاول بس آه.
لو فضل بواقي بسيطه مثلا نعم نعم اعمل ايه فيه سيبها بواقي لتاني يوم.
بسيطه سيبها لتاني يوم يحطها على السفرة مع نفس الطعام بتاع اليوم الجديد ما ولا ده بيتاكلش.
قضية على ذلك ما بيتاكلش والله العظيم خلاص ما يبقى بيتاكلش بد- بدل ما فعلاً.
كنت بتطبخه كيلو كيلو بسلة اطبخه ربع كيلو بس
يعني يعني انا مرميش لا ما ينفعش المفروض انا مرميش هذا نوع من التبذير والإسراف إلا إذا كان جنبك فقراء فتعطيهم هذا هو الحل ما كانش يبقى قللي الأمر الطعام جزاك الله خيرا شاكرين ليك يا ام جانا واضح ان انت كريمه زياده عن اللزوم يعني ف... فشكرا جزيلا نعم.
يعني ولونه بعيد عن موضوعنا نعم.
ولكن يعني سعداء مفيش بمداخله حضرتك مشكلة معانا ممكن نعمل مطبخ إسلامي يا شيخ محمد في تليفون مفيش مشكله استاذه كريمه السلام عليكم طيب مش معانا يمكن طولنا عليها شويه نعم.
طيب ندخل بقى في ال- او نقرا بعض الرسائل كده فضلت الشيخ اتفضل، برضه اتفضل.
معانا وحضرتك اتفضل، تعلق اتفضل، عليها عبد الرحمن.
الحقيقه برضه جالي رساله برضه بيسالوا عن نادي مملكه الحب نعم نعم يعني احنا فتحنا الموضوع نعم.
ومش عارفين نقفله يعني مملكة الحب يا جماعة ان شاء الله بإذن الله احنا هنخصص لها حلقة بإذن الله كاملة نتكلم فيها عن النادي وفكرته ايه إن شاء الله بالضبط الحلقة القادمة والتفاصيل بإذن حلقة الله وان قادمة شاء إن الله شاء الله.
خلاص تكون الحلقة القادمة بإذن الله بإذن الله حاضر طيب ده بالنسبة لنادي مملكة الحب طيب في حد تاني بيأكد على كلام حضرتك بيقول من أسباب الوقوع في العشق المعاكسة الهاتفية بسبب الفراغ نعم.
طيب ده جميل بيقول حد تاني بقى أو حد بينصح الشباب بيقول يا من تضحك على البنات باسم الحب تذكر أن الزنا دين سوف يقدر الله أكبر آه، الحقيقه احنا برضو اكدنا على دوت فضل الشيخ نعم.
حد تاني بيقول من اسباب الوقوع في العشق احنا كده لسه بنتكلم في الاسباب ال- آه، العشق التساهل في الوسائل التي تؤدي للزنا ده نعم.
برضو الحقيقه قلنا عليه نعم حد تاني بيقول لا مستقر للحرام الا جهنم والعياذ بالله فيا عشاق فكروا في الاخره وجهنم جزاكم الله خيرا وجزاكم جميل الله من أسباب العلاج ده ما شاء الله ما شاء الله طيب آه نرد على الاخت رميساء بتقول آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤالي لبرنامج مع حواء عاجلا عايزه الاجابه فورا فضل الشيخ ان شاء الله باذن الله حاضر.
بتقول شاب بيظهر بيظهر لي الاعجاب والاحترام وانا ايضا اكن له كل احترام وال- وتقدير وكيف اجعله ياخذ خطوه احنا قلنا آه، بأنه بجواز إذا أمنت الفتنة مم.
إذا أمنت الفتنة أن تعرض البنت نفسها على فتى ولكن كيف ذلك تروح لأبوها تفتح الباب يا أبي آه، يا أمي وذلك بيقولوا نفتح الحوار بقى بين الآباء وبين الأمهات وبين ال- الأبناء تقول له يا أبي والله أنا معايا شاب مثلا في العمل أو معايا في الجامعة هو يتمنى أن يتقدم ليا واسأل عنه والشاب ده اسمه اسمه كذا كذا كذا مم.
خلاص يبقى يبقى الأمر يكون وسيلة عن طريق عن طريق الأب أو عن طريق أحد من العائلة اه يبقى ده الحل يا اخت رميساء الله يبارك في عمرك وترزقك بالزوج الصالح انت في اي امر عندك خلي بقى المشاعر الطيبه الجياشه دي الى ما بعد الزواج وانت ادخلي مباشره على الام او على الاب اتكلمي مع حد في العائله وهو يتكلم مع هذا الشاب على الله عز وجل ان يجعل يعني آه، مستقر هذا الامر الزواج ان شاء الله امين نعم.
امين يا رب فضل الشيخ عبد الرحمن الس- الحقيقه هاخد مين معاه اتصال من- من السعوديه نعم من سوريا طيب ما دام من سوريا ناخده علشان ما نطولش عليه الحقيقه كان معايا بعض الرسائل الاستاذ ابراهيم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ ابراهيم
الله يعطيك العافية أريد أكلم الشيخ عبد الرحمن السلام يا مرحبا معاك يا حبيبي مرحبا اتفضل
السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا اخي ابراهيم أكرمك الله وأعزك إن شاء الله بالإسلام يا شيخ واياك والمسلمين جزاك الله خيرا
الله يحفظك شيخي بس والله حبيت أسلم عليك أنا من سوريا اتصلت كلمتك مرتين ثلاثة بس أريد أكلمك على هاتفك الجوال إن شاء تفضل الله حبيت تفضل أسلم تفضل عليك الآن.
سامح لي على عدم التواصل يعني تفضل حبيبي جزاك الله خيرا
الله يكرمك يا شيخ بس لا تنساني الله يكرمك أريد أكلمك مساء إن شاء الله طيب خلاص تمام يعني ما فيش تدعو حاجه لنا إن تخص شاء الله موضوعنا يا يا شيخ.
استاذ ابراهيم شاكرين ليك أحسن جدا الله على إليك.
مداخلتك أحسن الله معانا إليك.
وتقدر تاخد رقم الشيخ من الكنترول باذن الله وانا هوصي الشيخ عبد الرحمن دلوقتي يرد عليك باذن الله إن شاء الله، إن شاء الله.
طيب ناخد ام إن انا شاء الله.
السلام عليكم ام انا عليكم السلام ورحمة الله من فضلك أكلم الشيخ اتفضل يا حضرتك okay من فضلك أنا متجوزة بقالي ست سنين آه، وعندي الحمد لله طفلين يعني ما شاء الله بس كنت عايزة بس أسأل الشيخ عن حاجة اتفضل.
آه، دلوقتي أنا زوجي استقر في السعودية تقريبا بعد جوازنا على طول مم.
آه، والمفروض ان هو كان طالب ياخدني معاه في اول سنتين جواز وحصلت مشاكل كتير لان اكتشفت انه عصبي جدا ويعني عمل حاجات كتير قوي خوفتني ان انا اسافر معاه نعم في نفس السنتين دول كنت انا رافضه وبطلب الطلاق ولا مش هينفع ان انا اكمل فهو كان متمسك بيا جدا لدرجه خلتني ان انا قلت حرام ان انا أ- يعني اظلمه يمكن يكون فعلا اتغير يمكن يكون مثلا رفضي ليه وتمسكه بيا يكون خلاه مثلا حاسس ان ان هو كان غلطان في الحاجات اللي يعني كان صغير مثلا في السن آه، تمام بس المهم وافقت ان انا اسافر معاه وبالفعل بقالي اربع سنين بسافر نعم آه، خلفت في الاربع سنين دول الطفلين اللي انا قلت لحضرتك عليهم اللهم بارك آه فيك.
اوكي بعد كده آه، اتغير رجع بقى زي ما كان بالظبط بقى عصبي جدا معايا بقى حريص جدا على ال- على المصاريف المصاريف معانا طب مع هسألك إن سؤال يا الم- ام انس نعم هسأل حضرتك سؤال اتفضل لما بيحدث آه، اي خلاف بينك وبين الزوج هو لما يكون في حاله العصبيه والغضب انت بتعملي ايه انا كل ال...
يعني انت بين حالتين يا اما الحاله الاولى الصمت ما تتكلميش يا اما الحاله الثانيه بتنفجري كنفس انفجاره بيبقى بيبقى عندك نوع رد برضه من الغضب والعصبيه والانفعال انا كل اللي, اللي عارفيننا عارفين ان انا هاديه جدا نعم وعلشان كده قدرت ان انا اصبر معاه الست سنين دول او جميل.
يعني ان انا اتجاوب طب هو لما بيتخانق معاك وانت يعني بي- بيغضب او بينفعل او بيشتم وانت بت- بتصمتي هل بيعتذر لك بعد الخلاف ولا لا للاسف ما بقاش يعتذر في ال... في الاربع سنين الاخر دول خالص من بعد ما خلفت اول ولد نعم آه، آه، بس و- والحمد لله آه، هو دخله كويس جدا جدا والحمد لله ربنا بي بي بيرزقه يعني بش- بشكل كويس الى الان آه، واخد لي شقه في مصر ما وضبها ليش نعم على توضيب الشقه اهانات رهيبه ما امال كانش- انت قاعده فين انا قاعده لما بنزل اجازات يعني انا دلوقتي نازله اجازه انا السؤال كله ان انا عايزه اسال حضرتك يا ترى انا مش قادره اسافر له تاني نعم.
انا قاعده دلوقتي عند والدي نعم.
اول ما اتجوزنا خلاص احنا هنسافر وهن وهشتري لك شقه وهتنزلي توضبيها ناس كتير بتعمل كده وبالفعل بي بي أو في اول ما ربنا بيرزقهم بيوضبوا الشقه الشقه انا واخداها من قبل ما اخلف ابني الكبير عنده نعم.
اربع سنين هو إز- انا اسف يعني الزوج بخيل شويه كريم جدا أمال مع إيه؟
كل الناس بس هو ماسكني من النقطه دي يعني هو كريم مع كل الناس الا انت الا حتى لا كريم مع اولاده كريم معانا في الاكل جدا لكن آه، الا ان انا مثلا إن مش عايز يعمل لي شقه هنا عشان ما انزلش استقر اه هو عاوزك تلازميه في السفر يعني او عايزني عايزني معاه بس في نفس الوقت انا قاعده معاه في السعوديه لوحدي بعيده عن اهلي بيهينني بقى بشكل رهيب بخاف اتنفس علشان ماليش حد هناك طب حاضر آه، ساجيبك يا ام لما انس لما بي... آه، طب معلش انا هطول على حضرتك يعني حاضر.
بيخاصمني هناك ممكن يقعد بالاسبوع ما يكلمنيش آه، ما بيصالحنيش نهائي انا من كتر ما انا اللي ب- بسايس الامور لا، شخصيتي اتلغت تماما ال- مؤخرا بقى بقى يشتمني بالفاظ وحشه مع ان الحمد لله يعني انا تعليم عالي وهو مؤهل عالي و- و- وبيتي ما فيهوش ان انا اسمع الفاظ يعني بيت اهلي ساجيبك يا ام انس حاضر حاضر يا ام انس حاضر ربنا يصلح ما بينكما يا حي يا قيوم حاضر تابعينا يا ام انس ان شاء الله هنرد حاضر.
عليك الحقيقه برضو احنا يمكن برضو بنخرج كتير عن عن موضوعنا ولكن ان شاء الله باذن الله احنا نحاول باذن الله مع فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور نخصص نخصص بعض الحلقات آه، نتكلم فيها مع حضرتك كده في بعض المشاكل الاسريه ويكون آه، عن- يعني زي فضفضه كده يعني نعم.
نتكلم لو في اي مشكله في العلاقات الزوجيه ان شاء الله نتكلم فيها اتفضل ده الساعه 10 يا جماعه لا.
ف- فنحاول ان شاء الله نعم.
نخلي كل اتصالاتنا يا جماعه اللي شاء كلمنا ان شاء الله في موضوعنا في حاضر.
علاج مس- مساله العشق والحب قبل الزواج وشكرا على كل اللي بيتصل بينا نعم يعني على كل الحال معانا الاخت رميساء السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي حضرتك آه، انا الحقيقه انا كنت يعني اعرف شاب وكده بس هو متدين قوي والمشكله اللي يعني شرط الخطوبه اللي انا البس الحجاب تعرفيه أنا مع- ازاي لا تعرفيه ازاي يا اخت رميساء ايه انت تعرفيه ازاي زمايل في جامعه في شغل في اه في الجامعه بس المشكله اللي والدتي ووالدي مش موافقين خالص ان انا البس الحجاب وانا يعني امنيه حياتي ان انا البس الحجاب يعني وابقى متدينه اخت رميساء انت عندك كام سنه 21 طيب ال- الوالد شغال في ايه
آه صاحب شركه ادويه والوالده ربة بيت اه هي محجبه لا طيب ح- ساجيبك يا اختي حاضر يعني المشكله كلها ان انت عايز تلبسي الحجاب هم هم رافضين اه ويا ريت يعني اتنقب دي امنيه حياتي ما شاء بس هم الله رافضين نهائي أنت تتن- طب ايه السبب في نقابك
يعني تبقى شعور حلو قوي ان الواحده تمشي مستوره بين الناس ربنا يبارك في عمرك ويثبتك على الحق ما شاء الله ما شاء ولا الله.
ممكن يعني مش الحقيقه مش شاء عايزه الله.
اتدخل في نيتك يعني آه، او آه.
اشكك فيها ممكن يكون السبب يعني انك يعني- عايزه ت- ت- يعني بس يكفينا هذا الجواب ربنا يكرمك بالاخ ده الله يكرمك فيعني شكرا جزيلا يا اخت يكفينا هذا رميساء الجواب يعني نعم ما شاء الله ام حنان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازيك يا أستاذ محمد الحمد لله ازي حضرتك اتفضل لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ آه، دلوقتي أنا أرملة بقالي 13 سنة ومعايا بنتين والحمد لله كبرتهم وصبرت والحمد لله الحمد العيشة لله.
ضيقة جدا بس الحمد الحمد, لله ربنا لله يبارك يعني فيك.
أنا أكيد كتير بس الحمد لله أنا بحمد ربنا يعني تمام دلوقتي آه، واحدة اتخطبت الحمد لله والتانية بيجي لها عرسان و... بس هي حضرتك إيه هم.
متعلقة بابن عمتها وابن عمتها يعني آه، متعلقة بيها برضه تمام ماشي ف آه، دلوقتي المشكلة فين؟
بيجيلها عرسان فبتقول لي انا مش هاخد غيرها و- ورح- ورحت قلت له يا يا فلان ايه بنتي عايزك انت عايزها ولا لا فقال انا عملت غلط دلوقتي قال لي انا عايزها جميل ايوه ف- بس هو راح الجيش وقدامه لسه زي سبع ثمان سنين وعمها بيقول لي آه، لا انا الوضع ده ما يعجبنيش و- واللهم صل على سيدنا محمد آه، لو جانا اي واحد ه- هديها له وكده وهي حلفت على المحرم هو هو مش جاهز يعني ما عندوش مثلا مقدره ماديه او اي حاجه يقدر ما احنا لسه بنتكلم اهو في التنازل بعض الشيء عن مساله المهور وكده اهو وربنا بييسر بس انا حضرتك انا عايزه اقف جنب بنتي وجنب الولد لانه انسان جدا وعارف ربنا ومحترم فانا مستغربه بصراحه يعني طب ليه هو ما بس أنا- تقدمش لزواجها ليه ما تقدمش رسم لزواجها ما هو أيوة، زي بس أي هو شاب يا فضيلة فضل الشيخ اعتبر يعني نفسه لسه- نعم خطيبها مني.
نعم اعتبر نفسه خطيبها
يا اختي ما ت... ليه ما...
في ليه ما تسرعوش بامر الزواج
نعم ليه ما بتسرعوش في الزواج طالما هي البنت راغباه وهو راغبها طب ليه ما نسرعش في الزواج بس هو في الجيش وهي بتتعلم لسه وايه المشكله المشكله ان هو لسه ظروفه ما تسمحش دلوقتي فقال لي اصبري عليا شويه فانا اصبر ولا اجوزها لاي حد أنا ه- يجيبها يعني ولا اعمل ايه هنصحك يا اختي حاضر حاضر يا اختي حاضر حاضر جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله يبارك فيك يا فيهم.
أم حنان. يعني يعني لسه فضل الشيخ نفس المشكله اللي احنا بنتكلم فيها مساله التعليم اللي اتكلمنا فيها قبل كده وعايز اقول لكم برضه عن مساله التعليم يا جماعه نعم.
يعني يمكن جا... دي بشرى برضه يمكن حد كلمنا وكلم فضل الشيخ عبد الرحمن وفتاه ما شاء الله لا قوه الا بالله قالت كان عندها نفس المشكله بتتعلم وكان والدها مصر تماما على عدم زواجها في التعليم ولكن بعد حلقه من الحلقات ما شاء الله اللي فاتت او اللي قبليها آه، تم الموضوع و- والحمد لله ربنا يسر ووالدها وافق ومفيش اي مشاكل انا عايز اقول ل- للاخت بنتك هتتعذب بنتك نفسها نفسيا هتتدمر فانا عايز اقول لكل اب انت ليه مانع بنتك الزواج من التعليم يعني ايه المشكله هي في مشكله هو هو الامتحان دلوقتي في الجيش مفيش حد- ايه المشكله لما يكون آه.
في الجيش إيه يعني ايه وهي ده- بتتعلم.
وهي بتتعلم ايه المشكله في التعليم ع- خايفه من موضوع التعليم يكتب في العقد ان بنت هتكمل تعليم خلاص واشترطوا على ذلك وبعدين ده الاثنين اقارب والبنت رغبك كزوجه وبعدين ده من ضمن برضو اسباب اسباب علاج العشق اه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما صحيح الشيخ الالباني لم يرى للمتحابين مثل النكاح الله حتى لو في بقى حاجات ممكن تعوق شويه ممكن نتغلب عليها ويحصل يعني نحاول نقرب الامور آه.
يعني ال- الله عز وجل قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله وسع عليم الانسان ياخد خطوه الى الامام والله عز وجل والله سيعينه جميل.
والله سيعينه معلش فضل الشيخ نعم.
خلينا ناخد ام علي الاول حاضر.
اخر اخر اتصال حاضر.
معانا ام علي السلام عليكم السلام عليكم عليكم اتفضلي السلام حضرتك.
ورحمه الله لو سمحت عايزة بس أقول للشيخ إن يدي نصيحة للأزواج اللي عدوا الخمسين اللي ما- ما فيش أي حاجة ناقصاهم في بيوتهم أولاد ما شاء الله زوجة ما شاء الله كل حاجة ما شاء الله باعترافهم ومع ذلك يعملوا علاقات وي- ويحرقوا قلب زوجاتهم ويسببوا لهم في الأمراض أنا مرضت بسبب جوزي وعمايله عم الشيخ أرجوك ادي نصيحة للأزواج اللي زي كده وشكرا خالص السلام عليكم وعليكم السلام ربنا يشفيك يا رب الحقيقه برضو يعني حضرتك سامع طبعا الله المشتكى الله المشتكى
طيب انا اقول للاخت يعني اعلمي بان قلب الزوج انما هو بيد الله عز وجل ودايما ندعي يا الله يا مقلب قلوب ثبت قلب زوجي على دين يعني الحلقه دي يا شيخ محمد مش هي الحلقه الوحيده الواحد بيسمع يعني مآسي وجروح في ال- في البيوت المسلمه تبقى الزوجه صالحه تقيه في بيتها وملتزمه واولادها من افضل الناس وبتعلم القران وبتعلم السنه والزوج ماشي في امر حرام بره انا عايز اقول للاخت ولو كان عمرك 50 سنه يا اختي الكريمه الله يبارك في عمرك ولو كان لو بلغت من السن ما بلغت حاولي لا تنسي امر الزنا في البيت امر الزنا ده لابد امر واجب ولذلك انا هعمل حلقات كامله بفضل مالك الملك ان شاء الله نتكلم فيها كيف يتزي- تتزين المراه لزوجها وكيف يتزين الزوج لزوجه واسال الله تعالى الهدايه والتوفيق يعني احسنت فضل الشيخ يعني هم- يمكن فعلا الموضوع يمكن مستغرب شويه ان احنا بنسمع الكلام ده ممكن نسمعه من حد آه، يعني 20 سنه تل- 25 بالكتير ممكن يعمل حاجات زي كده لكن 50 سنه بعد العشره دي كلها آه، المفروض بيبقى صعب شويه يعني الامر فيه اسباب كتير ممكن يكون الزوجه يعني ولكن هي ممكن برضه بعض فك النساء أمر فعلا الزنا بتبقى في البيت مقصره في بعض وممكن الامر الاحيان الاخر يعني آه، ان ممكن تبقى مرأة سليطه في اللسان ما اقصدش الاخت اقصد اي اخت سليطه آه، في اللسان على زوجها ممكن كل صحبه فاسده ممكن كل التلفزيون اللي في البيت اللي على الاغاني والافلام والمسلسلات والاخت لابد ان تاخد خطوه ممكن تقول انا طب انا ما اقدرش اقول لحد اقعدي مع اهلك كلمي مم.
مع والدك دخلي حد في مشكله من الصالحين تمام واسال الله تعالى لنا وله امين الهدايه يا رب والتوفيق.
طيب بالنسبه حضرتك برضو لام حنان اللي كانت بتتصل آه، قبل الحاجه ام علي يمكن آه، مشكلتها مساله اللي هو ال- ال- الاخ اللي هو في الجيش وهي لسه بتتعلم يمكن ده في عمق حلقتنا النهارده نعم يعني احنا بنتكلم بنقول يا ريت ن- نيسر ونسهل الموضوع علينا عشان علشان ما يحصلش نوصلش اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا بنتكلم فيه ده عشان بالظبط ما نوصلش لحالات العشق ف- فانا بنقول- برضو عايز حضرتك توصح ل- او تقول لهم نصيحه لان تقريبا هو اللي معترض على الموضوع كله نعم.
تقريبا عمها او حد من نعم.
اقاربها يعني برضه خايف عايز يأمن مستقبلها خايف عليها فعايز يشوف حد يا أخي، تاني الله عز وجل علمنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اللي وصلنا ل- ل- لمثل حالات العشق آه، يعني آه، عدم التيسير في امر المهور انتوا يسروا الامر خالص والشاب في في في حال الجيش ايه المشكله ما يكون في الجيش البنت في التعليم ايه المشكله ما تتزوج في التعليم احنا آه، ح- يعني بعت لنا رسائل طبيبات واخوات مهندسات وانا اعرف آه، اساتذه في الجامعات فل- تزوجوا في حال التعليم وفضل الله عز وجل يعيشوا حياه منتهى السعاده لان البنت البنت بهذا الوضع تبقى تعبانه جدا تفضل تنتظر كل هذه الفتره تتالم فالامر محتاج من الشباب يتكلم معاه بنوع من القوه وليسر امر الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الحديث ذوات لم يرى للمتحابين مثل النكاح واسال الله تعالى ان يجمع بينهما في خير يا حي يا قيوم تمام لا احسنت حقيقة.
فضل الشيخ وبمناسبه ال- الطبيبات اللي اللي كلمونا فعلا وك- وكانت زيجاتهم ناجحه عايز برضو افكر المشاهدين في حلقه يوم ال- ال- الثلاثاء الماضي كانت بتكلمنا الحاجه ام محمد وكانت بتكلمنا فضل الشيخ عن مساله اللي هو تاخير آه، زواج بنتها وهي آه، صالحة الفتيات، وطبيبة.
اه ان إن هو سبب آه، بشرها التدين هي بشرها.
بتقول اه هي بتقول التدين نعم إن السبب في في تاخير الزواج واحنا قلنا لها لا مش كده الشباب لما بيحب يتزوج بيبحث عن مثل اب- آه، صالح.
ابنتك ال- آه، الحقيقه آه، كانت بتقول ان بنتها 26 سنه وطبيبه ومتاخره في الزواج آه، الحقيقه احنا بعد الحلقه يمكن واحنا بنختم الحلقه اتصل بينا شاب برضه من محافظه الغربيه من عندكم يعني نعم.
آه، انا اتمنى ان انتوا تكونوا تشوفينا النهارده يعني وبرضه اتمنى ان يكون الشاب ده بيشوفنا النهارده والحقيقه اتصل هو ووالده النهارده آه، الحلقه اللي فاتت وساب لنا رقمه وقال ان هو يعني حابب ان هو ي- يتقدم ليها ان شاء الله باذن الله والحقيقه بعد الحلقه كلمني برضو ما لا يقل عن شاب او شابين برضو بخصوص نفس الموضوع ده نعم.
فانا بشرك يعني ان شاء الله ويا ريت تكوني متواصله معانا باذن الله وربنا يكرم ونكون معزومين انا وفضل الشيخ عبد آمين يا الرحمن رب.
باذن الله في آمين.
الفرح آمين يا حي يا قيوم.
طيب الحقيقه برضو خليني اقول لك بعض الرسائل اللي جات لنا علشان آه، قدامنا دقايق على ال- لازم ناخد فاصل نعم جالي حد بيقول آه، كان ليه صديق مت... يعني الجزئيه اللي انا قلت لك عليها قبل كده او لمحنا عليها دلوقتي حالا بيقول كان ليه صديق متفوق ورسب اكثر من مره بسبب انشغاله بالحب وده من عواقب الحب على الشباب والفتيات بنت موضوع قاعدة- رسوب بنت- في الدراسه بنت قاعده في مدرج قدام والولد قاعد وراها آه.
تعمل شعرها كده يلتفت حواليها تجيب تجيبه كده يلتفت هيركز في ايه ده مذاكره ايه اه هل هل هيبقى انا اعرف اخ متفوق والله العظيم كان في كليه الطب يعني هو دكتور جنبي يعني و- وبقاله 19 سنه مش عارف يطلع من من الجامعه بسبب ايه؟
بسبب امه الشعر ده.
بتقول لي طول النهار قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على المحرمات وطول النهار بيرن على البنات فنسال الله تعالى العفو والعافيه امين يا الله رب تعالى العفو الحقيقه حد تاني برضه فضل الشيخ عبد الرحمن بيشتكي الحقيقه انا عايز اقول آه، كل الرسائل اللي جات لنا النهارده لان معايا بعض الرسائل برضه عايز اخد راي حضرتك فيها من اللي بعتهم من اللي بعتوهم آه، لو ما لحقناش يا جماعه ان شاء الله نقول كل رسائلكم باذن الله مكملين الثلاثاء القادم ان شاء الله نقول كل الرسائل آه، حد بيقول طبعا او بياكد تاني على مساله آه، شغل الشباب ان مفيش شغل آه، ك- او في بطاله يعني واوقات فراغ آه، جميل حد بيقول تاني بنت بتسالني في اسئله خاصه بالعلاقات بين الزوجين ازاي اجاوبها نعم برضه نقول لها في جمله ممكن تقول لها ايه والله يعني انا انصحك ببعض الكتب في كتاب اسمه تربيه الاولاد في الاسلام بتاع الدكتور عبد الله ناصر علوان بفضل الله تعالى هو من افضل الكتب اللي- التي ت- يعني تكلمت عن مثل هذا الامر بالتفصيل والامر لو انت عرضته بنوع من الآ- ط- عن طريق الايات القرانيه وعن طريق الاحاديث النبويه مش هيبقى فيه ادنى اي حرج لان البنت اللي داخله على مرحله الحيض او على مرحله ال- الزواج محتاجه تتعلم الاحكام المتعلقه بالحيض ومتعلقه بامور النفاس متعلقه بامور ال- الولاده متعلقه بامور الطهاره متعلقه بالزينه فالامر ده محتاج ان احنا نعرض الكلام ده بايات قرانيه وبعض الاحاديث النبويه وبفضل الله تعالى يعني يكتفى بهذا وما تسمعوش القنوات العفنه اللي بتتكلم عن موضوع الجنس بنوع من ال او او عن موضوع ال ال ال- الفراش بنوع من التفصيل هذه مدعاة الى الزنا هذه مدعاة الى الزنا واعجب غايه العجب ان تبقى بتتكلم واحده امراه يعني اين هو الحياء في قلوب النساء مرأة تتكلم بنوع من الانفتاح وبتسعى لها رجال يتكلموا في امور خاصه جدا يعني اقسم بالله العظيم انا بعض اخواني قال لي انا كنت قدام ب- انا كنت قدام بعض مثل م- مثل هذه ال- ال- ال- الحلقات انا كنت استقيء من الاسئله التي تعرض على طيب انا الناس.
استاذ فنسال حسن الله نكمل تعالى العفو الجزئيه دي والعافيه بالتحديد لان فعلا لينا ونخرج.
تحفظ عليها لان معايا نعم.
فاصل ضروري لازم اخده نعم.
فنستاذن حضرتك ومشاهدينا الكرام أبشر، ناخد أبشر.
فاصل ونرجع نكمل معاكم باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم مره ثانيه نكمل مع حضراتكم الحقيقه في الدقايق اللي باقيه لنا آه، قصه علاج آه، العشق والحب قبل الزواج اللي بتؤدي والحقيقه بت يعني بتعمل مشاكل كتيره جدا بعد الزواج يمكن بتؤدي للطلاق زي ما فضل الشيخ عبد الرحمن اكد آه، في في بدايه الحلقه او في الحلقات آه، الماضيه نكمل مع حضرتك فضل الشيخ الحقيقه هم برضه بعض المشاهدين بعتن لنا بيشاركوا معانا ببعض الاراء في في علاج الموضوع ده واحنا قرينا بعض الرسائل ان شاء الله وقلنا هنكملها من- بعد ما من حضرتك سبل تكمل.
العلاج يا اخ محمد الزواج كما قلنا ده الاساس تيسير المهور وامر الزواج التعجل انا بقول لكل اخت سمعاني يا بنتي انت فعلا قلبك متعلق بواحد روح لابوك اتكلمي معاه هم.
روح لامك اتكلمي معاه مش عاوز يسمعني اتكلمي مع اختك الكبرى اتكلمي مع زوج اختك اتكلمي مع اي حد من المحارم عندك اتكلمي مع اي حد فضفضي باللي عندك عشان يبلغوا هذه الرساله للوالد او اكتبي رساله مكتوبه والله العظيم ده طريقه ناجحه فعلتها بعض الاخوات رساله مكتوبه الى الوالد باحترام وتوقير وادب ورقه وعطف ودموع هم.
ه- هذه تصل الى قلب الوالد ان شاء الله تعالى جميل.
يبقى الحديث لم يرى للمتحابين مثل النكاح الامر الاخر إيه، عاوزين بقى نقول للمسؤولين في كل دول الاسلام افصلوا البنات عن البنات في المدارس وافصلوا في الابتدائي وفي الحضانات وفي الجامعات يبقى البعد عن اختلاط وعن الخلوه هذا ان شاء الله تعالى من ضمن الأس- الاسباب ال- الناجعه النافعه لموضوع آه، الاختلاط كذلك اشعار النفس آه، بالياس من ذلك المحبوب يعني بنقول ايه واحده بتقول انا بحب واحد وقلبي متعلق بيه هو اتجوز خلاص غيرك انتهت القضيه أب ابكي على اللبن المسكوب كوبايه لبن اتكبت على الارض انتهت القضيه خلص الموضوع هعمل ايه ولكن دي مشاعر واحاسيس فضيله الشيخ يعني مش مش مجرد ان احنا خلاص هننسى هننسى دي مشاعر واحاسيس لا انا فعلاً اكثر ان عايز ما, تغلب ما من ضمن اسباب اتغلب عليها ازاي ان انا ايأس من ذلك المحبوب هل تتخيل ان انسان ممكن يحود الشمس او يحود القمر بين يديه لا تقول نفس الكلام لنفسها انا خلاص ده واحد تزوج ربنا يمن عليه تبدا تشغل نفسها بطلب علم تبدا تنزل المساجد مع الاخوات تبدا تتعرف على رفقه صالحه تبتعد عن كل المثيرات التي تؤدي الى مثل هذا فاشعار النفس بالياس من ذلك المحبوب من افضل انواع العلاج كذلك تذكر القبائح كانت عارفه واحد بتقول لي كده كانت عارفه واحد تاب الى الله تعالى وانا مش عارفه اتوب مش عارفه البس الحجاب مش عارفه التزم طب انا اقول لك ايه تذكري القبائح اللي كانت موجوده فيه كان عصبي كان انفعالي كان بيضحك عليكي كان بيخون ربنا كان بيكذب على الناس كان بيضيع اموال ابوه وامه عليكي مثل تذكر مثل هذه القبائح من ضمن الاسباب اللي بتصرف امر العشق من القلب ليه لان في بعض الاسباب معينه على العشق منها ايه الصور وتذكر ال- الامور الطيبه اللي كان بيعملها معاه وال- والكلام الطيب والكلام المعسول فكذلك هات الامر بضده بقى يبقى من ضمن الاسباب التي تؤدي الى مو- البعد عن موضوع العشق تذكر القبح كذلك استشعار مراقبه الله تعالى عارف ان ربنا عز وجل لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان تذكر دائما استشعار أن الله تعالى يراني فده من ضمن الأسباب النجاح كذ- كذلك استشعار ان كثير من الشباب والفتيات ماتوا على حالة العشق وماتوا على الزنا وماتوا على التليفونات وماتوا قدام الشات وماتوا في الامور المحرمة فاستشعري يا اختي وانت يا اخي الحبيب ان الانسان فينا يتمنى في الحياة الدنيا ان يختم الله تعالى له بخاتمة ال السعادة اجمعين كذلك تذكر ان الجزاء من جنس العمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جميل.
الامر الاخير خالص جميل.
البعد عن الصحبة السيئة التي تعين على المعصية فالصحبة السيئة تؤز العبد إلى الشر أزة أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالزواج السعيد في كل البيوت وأن يعني آه، يجمع بين قلبي كل زوجين على خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بمناسبة ال بمنا- عشان لسه الحقيقة دقيقة أو دقيقة ونص بالكتير قوي بمناسبة مسألة الصحبة الصالحة الحقيقة نعم.
كانت الأخت عبيدة اللي اتصلت بينا في الأول قالت إن من آه، يعني إن هي ممكن تكون ليها مبادئ وليها قيم وبعض الأخلاق اللي هي متربية عليها ولكن لما بتروح مثلا مجتمع زي جامعة أو غيره بتنفتح على بعض الناس الحقيقة ممكن تغير بعض المبادئ دي علشان تقدر ت- يعني تتوافق معاهم وتسيرهم وتقدر تعيش معاهم أنا عايز أقول فاهم؟
لل- عايز أقول للأخت العابدة أنت هتلتقي نفس في طالبات على نفس الشاكلة بتاعتك دي آه.
صالحات تقيات ابحثي وفتشوا جددوا النية مع الله تعالى جميل.
وتكونوا صحبة صالحة تعينوا بعض على الطاعة إن شاء الله تعالى طيب الحقيقه خليني بقى في- في الدقيقه اللي بقى لنا يا استاذ احمد هنقرا بس ثلاث او اربع رسائل من اللي موجودين ان شاء الله نكون خلصنا لان معظم الرسائل اللي احنا مش هنقراها يا جماعه احنا شاكرين جدا لكل اللي بعت رساله ولكن عشان الوقت مش مش في صالحنا فاحنا تقريبا يعني معايا حوالي ما لا يقل عن 10 رسائل بتؤكد على نفس الاسباب والعلاج اللي احنا ذكرناه في الحلقه فشاكرين ليكم جدا آه، معايا الحقيقه حد بيقول بينصح بالحجاب ان البنات ترتدي الحجاب معايا حد بيقول ان هو يتغلب على هواه حد بيقول ان الشباب طبعا بيضحك على البنات بالكلام معسول وحاجه زي كده طيب خليني بس اخد آه، اخر رسالتين معايا هي الحقيقه طالبه اجابه حالا فضل الشيخ عبد الرحمن لو نجاوبها بتقول بنتي مخطوبه وعمرها 15 سنه نعم.
فممكن تزوجها في السن ده ولا ايه ال- احنا هو من ناحيه الزواج ده امر ما فيش فيه اي حرج شرعي ولكن الموضوع في موضوع القانون آه.
ان البنت اصلا تتزوج اللي عندي كام سنه قانون بلدنا دلوقتي تقريبا 18 سنه 18 تقريباً.
سنه مم.
نعم نعم طيب الحقيقه بقى في برضه موضوعين عايزين ناكد مع حضراتكم خلاص احنا خلصنا موضوع حلقتنا النهارده ولكن في رسالتين جايين لي بيتكلموا عن الحماه بتقول حماتي عاوزه تعرف كل حاجه انا بعملها وكل حاجه بشتريها وبصراحه عينيها وحشه انا بقول اللي مكتوب لي ربنا يسامحك وما اقدرش اقول وما اقدرش اقول لزوجتي حاجه هو تقريبا حد اللي اللي باعت فيعني حد تاني برضه بيقول حماتي دمرت حياتي نعم ده الحقيقه انا جميل لسه ما بتكلم شاء في الله.
الفاصل مع فضيله الشيخ عبد الرحمن بقول له ان الجمله دي ممكن نعملها ان شاء الله باذن الله موضوع حلقه جايه باذن الله بس مش الثلاث اللي جاي ان شاء الله الثلاث اللي بعديه باذن الله او اللي بعديه نتكلم في موضوع حماتي دمرت حياتي ده ونشوف ايه المشاكل فعلا بين الحموات و- وال- والفتيات قلت لك اللي يا أبو عبد الرحمن الحلقه غالبا نتكلم عن ممل... نادي مملكه الحب بالتفصيل ونجب على كل الاسئله اللي عندنا ان شاء الله تعالى خلاص باذن الله يبقى كل رساله يا جماعه او كل نعم.
اتصال ما جاوبناش عليه ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله نحاول نجاوب عليهم باذن الله, بإذن الله.
ونتكلم بالتفصيل في مشروع نادي مملكه الحب نعم.
شكرا جزيلا لحضراتكم وشكرا جزيلا للفضل الشيخ جزاك عبد الله الرحمن خير.
منصور وان شاء الله نلتقي بحضرتك والمشاهدين على على خير خير.
باذن على الله خير شكرا إن شاء جزيلا والسلام عليكم الله عليكم السلام ورحمه الله